السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع آه، لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، قبل ما نبدأ لقائنا كما تعودنا نقول الواجب بتاع الأسبوع ده إن شاء الله حفظ من أول الآية 75 سورة آل عمران للآية 92 ومراجعة الجزء الأول من سورة البقرة وبندعو لمرضى المسلمين ندعو لوالدي والأخت هدى المصري وشيخي وحبيبي وأستاذي وأخويا الكبير فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني جعلني الله فداه وبندعو للطفل عمر بن الأستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة والأستاذ ياسر الهواري والدكتور سعيد عبد العظيم الدكتور ياسر برهامي والحاجة أم يحيى والأستاذ سيد المصري ووالدة الأستاذ محمد صوان ووالدة الأستاذ مصطفى الأزهري والأستاذ محمد أحمد فهيم وياسر مرسي عباس ووالدة الأستاذ مدحت عمار وهي أخت الشيخ أحمد عامر ربنا يحفظه والحاجة كوكب والحاجة أم أيمن والحاجة والحاج إبراهيم الطبلاوي وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين ندعو الأستاذ عمر عبد المجيد الأخت فضيلة عبد المجيد دكتور مصطفى عبد المتعال الحاج محمد محمد علي خطاب والد الأخ إيهاب معانا في القناة والطفلة ندى هاني والأستاذ عبد الوهاب أحمد وزوجته والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى والطفل عبد الله بخيت والحاج محمد أنور وجميع موتى المسلمين اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر من حفر النيران اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا واسقهم من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آمين آه نبدأ نعيش النهاردة مع آه درس الهادي ودرس الهادي أتمنى أن يخرج من القلب ويصل إلى القلب الحقيقة جاتني رسائل كتيرة جدا الأسبوع اللي فات على قصة آه، حكاية أفنان ويعني الحقيقة الحكاية حكاية بتتكرر كل يوم وفي كل زمان لكن بنتمنى احنا نشوف نماذج جميلة من هذه الأخت الفاضلة المباركة التي آه، يعني كرست حياتها كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النهاردة درس عايزين آه، احنا كنا المفروض نبدا النهارده في درس دروس او سلسله 200 خطا في العقيده ونتعايش معها لكن النهارده معلش برضو ايه عايزين نعيش مع درس كده مهم جدا نخاطب بيه يعني امتنا آه، الحبيبه آه، لعل وعسى فعلا ان احنا نرجع مره اخرى ونعرف قدر سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعلم قدر التضحيات التي آه، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان احنا كلنا نبقى مسلمين. اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم في درس بعنوان مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده المواقف عكس المواقف الاولى، النهارده مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المواقف التي تاثر فيها النبي وبكى وحزن واحس ب- بالالم يعتصر قلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين ان النبي قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للمسلم والكافر رحمه للمسلم بان من امن به رحم في الدنيا والاخره ومن كفر به رحم في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامه كما قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه واله وسلم فعايزين نشوف المواقف التي مر بها النبي احنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت مش الدرس اللي فات يعني قبل كده لما اتكلمنا عن المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكنا مع ضحك النبي عايزين النهارده فعلا نبكي مع بكاء النبي ونحس بآلام النبي وجراح النبي صلى الله عليه وسلم والتضحيات التي قدمها الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة آه، المولى عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا خدوا بالكم من نص الآية ولفظ الآية لقد كان لكم في رسول الله ما ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله في حلم رسول الله في قوة رسول الله في أدب رسول الله إنما قال لقد كان لكم في رسول الله كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وأدبية و و و وعبادية كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لأن فيه الأسوة نتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا لله لا نغضب إلا لله النبي صلى الله عليه وسلم آه، تزوج نتزوج آه، يعني كل أحوال البشر يعني آه، يعني آه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش كل أحوال البشر بأبي هو أمه صلى الله عليه وسلم يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى عاش الصحة والمرض آه، عاش ومات صلى الله عليه وآله وسلم تزوج وطلق أنجب وأنجب أولاده كان أبا وكان جدا صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم النصر وذاق طعم الهزيمة ذاق مرارة الحرمان وذاق طعم العطاء النبي صلى الله عليه وسلم عاشر الأهل والأحباب والأولاد وال- والجيران والأقارب وحرم بخروجه وهجرته من وطنه إلى وطن آخر صلى الله عليه وآله وسلم آه، عاش و- مع أحبابه وذاق مرارة الفراق فكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها استوعبت كل أحوال البشر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عشان تكتمل الأسوة والقدوة في حياة النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أنا أتعايش الليلة دي مع أصعب اللحظات التي مرت في حياة النبي وكيف تأثر النبي بتلك اللحظات ولماذا بكى النبي أكيد السؤال بيخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالنا كلنا هو النبي كان بيبكي من إيه بالظبط يعني إيه الحاجات التي كانت تبكي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إن النبي عليه السلام من خلال استقراء لسنة النبي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يبكي بسبب ثلاثة أشياء كان يبكي صلى الله عليه وسلم عند موت الأحباب ده رقم واحد وكان يبكي عند فراق أو عند هجر الأوطان ده رقم اثنين والحاجة الثالثة كان يبكي من خشية الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم كان آه، يعني يمكن دي كانت الأحوال التي استوعبت آه، بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف الأحوال التي بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بس بعد ما نصلى على حبيبنا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة عند موت الأحباب عند فراق الأحباب وعند موت الأحباب حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موت الأحباب كان له آه، مواقف كثيرة جدا جدا تعالوا نعيش معاها ونستشعر كيف بكى النبي كيف تأثر ومتى بكى ومتى تأثر صلى الله عليه وسلم حتى آه، نبكي لبكاء النبي ونفرح لفرح النبي ونسعد لسعادة النبي ونجتهد كما اجتهد النبي وت- ونتأسى بالنبي ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أغلى الناس إلى قلوبنا أغلى من الأم أغلى من الآباء والأمهات والأولاد والأزواج والأصحاب أغلى من كل شيء بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم أول ألم أحس به النبي وأول دمعة أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند موت أمي تعرفين طبعا في البداية يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم كان أبوه كان في زيارة لبعض إخوانه من بني النجار في المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب فلما ذهب وهو في طريق العودة مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن هناك بالمدينة المنورة بعد ذلك كان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان حملا في بطن أمه ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عام الفيل على الرأي الراجح ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاش في أحضان أمه آه، بعدما آه، رجع من عند حليمة السعدية رضي الله عنها وارضاها آه، في التي كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد عاد النبي وعاش في أحضان أمه وفي يوم من الأيام وكان النبي يبلغ من العمر في هذا الوقت ست سنوات خد بالك كان يبلغ من العمر ست سنوات عاد النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه في زيارة لبعض أخوال أبيه من بني النجار في المدينة المنورة كان معاهم مين يا جماعة كان معاهم آه، أم أيمن اللي هي بركة الحبشية أم أيمن خارجة مع آه، النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمه آمنة بنت وهب ولما زاروا بعض أخواله في المدينة المنورة وشوف قد ايه حتى يا جماعه حتى قبل الاسلام حتى في الجاهليه كان الناس حريصين جدا على صله الرحم واحد بيحزن جدا لما يلاقي قطيعه الرحم في هذه الايام انتشرت بشكل غير عادي طب ليه ده كله بسببين اول حاجه البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى تاني حاجه التكلف يا جماعة البعد عن شرع الله لأن ربنا قال كده فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك اللي قطعوا أرحامهم دولت أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم يعني شوف قد ايه المساله خطيره يا جماعه مساله خطيره صل رحمك ولو بالسؤال ولو بالتليفون المساله النهارده بقت ميسره الحمد لله برساله تسلم عليهم ب- ب- بتليفون تطمئن عليهم بتلغراف وهكذا الوسيله بقت سهله النهارده يعني كان زمان كان عشان اروح اسال على واحد من قرايبي كان بيركب الجمل شهر كامل عشان يروح يسلم عليه ويرجع النهارده المساله بسيطه بترفع سماعه التليفون السلام عليكم ازيك يا عمي ازيك يا عمتي ازيك يا خالي ازيك يا خالتي سلم على قرايبك وتصل الرحم لان هذا بصد- بفضل الله سبحانه وتعالى سبب عظيم من اسباب سعه الرزق وطول العمر والبركة في العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه كما قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فأم النبي صلى الله عليه وسلم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم عايزكم تتابعوا معايا وتحسوا بالموقف العصيب الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أخويا وحبيبي وتخيل أختي الفاضلة وأبي وأمي وحبايبي وأولادي تخيلوا كده والنبي عليه السلام عنده ست سنوات طفل صغير بريء نسمة طاهرة صلى الله عليه وسلم وخارج لزيارة بعض أخواني من بني النجار عاد مع أمي وهو راجع ملوش في الدنيا غير الأم ديت لأن أبوه مات فأصبح يتيما صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد كان يتيما قبل أن يولد وكأن لسان القدر يقول إن هذه النسمة لا يرعاها أحد إلا الله جل وعلا فالله عز وجل هو الذي تولى تربية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حفظه وكلأه بحفظه ورعايته وعنايته سبحانه وتعالى وجل جلاله فالنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع مع أمه بعد زيارته لأخواله من بني النجار راجع ماشيين في الطريق وأمه ابتدت تشعر بشيء من الألم والوجع النبي صلى الله عليه وسلم الآن حط نفسك أخويا وحبيبي مكان النبي والنبي خلاص فقد الأب ما شافوش أصلا هو اتولد لقى نفسه يتيم ما بقالوش غير أمه وانتوا عارفين الأم بالذات لها قدر عند الطفل لا والله استغفر الله عند الطفل مين وعندنا احنا يا كبار والله والله العظيم ان الانسان ممكن يكون عنده 30 سنه و40 سنه و50 سنه وقد يكون احتياجه للام اكثر من احتياج الطفل للام تصدقوني في الكلام ده والله يعني آه، آه، انا مش بقول الكلام ده مبالغه ولا تذكير النفس لكن انا ابكي اظن كل يوم ان لم اكن كاذبا اظن كل يوم وان مر يوم في الاسبوع ما بكتش فيه يبقى دي حاجه حاجه ثانيه ابكي لفراق امي رغم ان ماتت من سبع سنين فما ظنك بطفل صغير فما ظنك بصاحب اطهر والين قلب في الكون ده كله قلب النبي محمد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم تخيل طفل عنده ست سنوات مات ابوه وهو حمل في بطن امه وهو مع امه وحاسس ان هي دي الحضن الحنين ليه حاسس ان هي دي اللي فضلاله من الدنيا وفجاه وهو راجع فجاه تالمت ام النبي صلى الله عليه وسلم حست بشيء من الالم حست بوجع فبدات تجلس وتشكو وتصرخ والنبي واقف جنبها طفل صغير مش قادر يعمل حاجه تخيل طفل ست سنين هيعملها ايه كل ما كان منه الا انه مالك يا امي إيه، سلامتك يا- يعني انا متخيل الموقف طبعا يعني ما فيش روايه في الكلام اللي قاله النبي في اللحظه دي لكن انا متخيل مالك يا امي سلامتك يا امي طب اعمل لك ايه يا امي طب آه، طب طب يعني آه، طب في حاجه اقدر اعملها طب انت حاسه بايه طب اعمل لك يعني حاسس بموقف الطفل الصغير ده صلى الله عليه وسلم وهو واقف جنب امه فجاه الام تبتدي تجلس على الارض شويتين ابتدت تميل ومعاه ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنها وارضاها وهي واقفه وحاضنه النبي وخايفه عليه لانه طفل صغير لا يتحمل مشهد الموت، مشهد الموت يا جماعه مشهد صعب، يعني لو اننا اخبرنا طفل النهارده بان امك ماتت وهو عنده ست سنين دي في حد ذاتها يا جماعه ده فزع فزع لهذا الطفل لا يتحمل مثل هذه الاشياء لان الطفل الصغير ده جبل او فطر على انه ما يحبش يشوف غير حد متبسم في وشه، حد بيكلمه، حد بيطبطب عليه، حد بيقبله، حد بيديله هديه، انما حد يزف اليه آه، آه، عياذا بالله خبر موت حد ما يستحملش الطفل يا جماعه، قلب الطفل لا يتحمل، قلب الطفل لا يتحمل، فما ظنك لو كان الميت امه يعني م- هيتحملها ازاي فما ظنك لو كان هذا الطفل هو صاحب ارق قلب على وجه الارض فما ظنك بصاحب ارق قلب وهو طفل صغير عنده ست سنوات وهو يرى موت امه امام عينيه حسيت بالمشهد مشهد صعب جدا وفين يا جماعه مش في مستشفى five stars ولا في البيت اللي محطوط فيه موكيت ومكيفات وهي نايمه على السرير من الحرير لا ده الصحراء يا جماعه في وسط طوب ورمل وزلط محدش حواليهم محدش معاه غير ام ايمن وفجاه تسقط ام النبي صلى الله عليه وسلم على الارض والنبي مش عارف يعملها ايه ابتدت دموع النبي تنزل على خده وهو عمال يقول لها يا امي يا امي مالك يا امي مالك يا امي وهي عماله تنظر الى هذه النسمه الطاهره عماله تنظر الى ابنها وحبيبها وثمره فؤادها وقره عينها صلى الله عليه وسلم وتبص له نظره وداع وهن- وهي كانها تشعر انها لن تراه مره اخرى بعد هذه اللحظه. بدات دموع النبي تنساب وبدا ينظر لامه وبدا ياخد امه في حضنه وبدا يميل على امه مالك يا امي كاني بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم هتسيبيني لمين يا امي ب- طب ابويا مات وانت هتموتي طب انا عايش ازاي طب انا انا يعني النبي ما قالش كده انا بقول لك انا حاسس كانه قال هذا الكلام طب هتسيبيني لمين يا امي طب انت رايح فين يا امي فجاه بدات الام بدات حشره الموت تاتي اليها بدات روح ام النبي صلى الله عليه وسلم تخرج شيئا فشيئا الى ان ماتت ام النبي صلى الله عليه واله وسلم يا الله دي كانت أول دمعة وكان أول جرح يشعر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت دموع النبي تنساب ولا تنقطع طفل صغير يا جماعة وفي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وما فيش حد معاه في الكون ده كله إلا أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أم أيمن إلا أنها خدته في حضنها صلى الله عليه وسلم وبدأت تربت عليه ويعني وتطبطب عليه بدأ الناس يجوا عشان يدفنوا أم النبي دفنت أم النبي وبدأ النبي بعدما ذهب مع أمه عاد من غير أم ولا أب أصبح يتيم الأب والأم بأبيه وأمي ويبلغ من العمر ست سنوات وإذا به يقول تلك الكلمة التي والله ثم والله ثم والله كلما تذكرتها حسست بشرخ في قلبي بجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الطاهر الطهور المطهر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أم أيمن بكل حنان وتحنان وبكل أسى وحزن ويقول لها يا أم أيمن يا أم أيمن فتقول ما لك يا محمد فيقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي يا الله يا الله مشهد والله أنا ما بتحمل أقرأه فما ظنكم حينما أحكي هذا المشهد هذا الطفل الصغير ست سنوات يحرم من الأب والأم ليس له أحد في هذا الكون وإذا به ينظر إلى أم أيمن ما أنا ما قداميش غيرك أنت اللي ربتيني فيا أم أيمن أنت أمي بعد أمي يا الله دي كانت أول دمعة تسقط من عين النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دمعة بدري قوي قوي ست سنين وهو يبكي ست سنين ويشعر بآلامة بألم ومرارة اليتم صلى الله عليه وسلم ست سنين وحاسس ان هو وحيد في الكون واحساس الانسان انه من غير اب وام عشان كده ناخد درس ان الانسان يا ريت تحس بالام ال- اليتيم الطفل اليتيم حس بالام اليتامى حس بان الطفل طالع لا لاقي اب ولا لاقي اب ولا لاقي ام وممكن يكون لاقي ام بس مش لاقي اب يلاقي كل زمايله بيقولوا يا ابي ده بيقول يا ابي يطلع الابن مكسور فيقول لامه هو انا ليه ماليش اب زي زي- زي زمايلي فيبتدي يتاثر ويبتدي ينكسر قلبه لما يفقد اب ويلاقي قدامه مليون اب ما يحسش ان قلبه انكسر لان اذا كان ابويا مات فكل رجال الامه اباء لي هو ده المعنى اللي عايزين نوصله النهارده للمشاهدين من غير من خلال اول مشهد من خلال اول دمعه يعني آه، نزف نزفت ونزلت من عين النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ام النبي وبعد موت ابو النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت كفاله النبي صلى الله عليه وسلم الى جده عبد المطلب عبد المطلب كان سيدا في قريش كان راجل ليه شنه ورنه وكان ليه هيبه ومقام ومركز ومنظر وكان يعني له شخصيه في مكه. عبد المطلب كان يفرح جدا ويحب جدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام عنده ست سنوات وكان عبد المطلب كان ليه مجلس كده عند الكعبة يفرشوا له بساط كبير جدا كده ويجتمع أولاده ويجتمع آه، أقاربه وأحبابه من أهل مكة ويجتمعون في هذه الندوة ويقعدوا يتكلموا مع بعض فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لسه طفل صغير ست سنوات نسمة طاهرة صلى الله عليه وسلم كان يجري ويقعد على بساط عبد المطلب فيجي أعمامه يحوشوه ما ينفعش إن هم أصلا ما بيقعدوش إلا إن يقعد عبد المطلب لأنه كان ليه مكانة كبيرة جدا في قلوبهم فكان عبد المطلب يقول دعوه دعوا ابني فوالله إن له لشأنا كبيرا كان حاسس عبد المطلب انه ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعفها بعض أهل العلم أن عبد المطلب رأى رؤية عجيبة رأى سلسلة من فضة أو من ذهب تخرج من ظهره وتصل إلى السماء وقد سمع من بعض أهل الكتاب أن هذا الطفل سيكون نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم فكان يعلم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير وتمر الأيام وكان عبد المطلب دائما يوصي أم أيمن يقول يا أم أيمن لا تغفلي عن ابني كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه فيقول لا تغفلي عن ابني لا تغفلي عنه لحظة واحدة كان بيحب النبي جدا وكان يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم جدا وفجأة تمر الأيام الجميلة بسرعة شديدة جدا ومش عايز أقول إنها كانت أيام جميلة لأن النبي أصلا عمره ما نسي لا أمه ولا نسي أبوه صلى الله عليه وسلم وكانت مرارة اليتم كانت تقطع قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يوصي باليتيم غاية الوصاية يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو هكذا ليه يعني هتكون قريب جدا من النبي ليه لأن النبي أول وأشرف وأعظم يتيم عرفته البشرية كلها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فكان يوصي الناس جميعا باليتامى وإذا بعبد المطلب ينام على فراش الموت وهو يوصي أبنائه بمحمد صلى الله عليه وسلم يموت عبد المطلب وكان النبي في العمر ده وصل لكام سنة؟ 8 سنوات. يعني يدوب قبل ما يتولد أبوه مات وبعد ست سنين أمه ماتت قدام عينيه وبعد سنتين كمان جده مات قدام عينيه وكأني بدموع النبي لم تجف منذ أن ولد من ساعة ما اتولد لم يجد أبا له وبعد ست سنين حرم من الأم وماتت قدام عينيه وبعد سنتين كمان حرم من الجد الذي كان يحبه ويحتضنه ومات أمام عينيه وبعدها انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل ما نتكلم عن عم النبي وكيف عاش النبي مع عمه وكيف مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق بعد ذلك وأقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع حبيب المصطفى واشتهر بين كل قريش حتى قبل البعثة كان يشتهر بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كلما دخل يقول هذا هو الصادق الأمين جاء الصادق الأمين انصرف الصادق الأمين يعني كان هذا لقب النبي وكان هذا كانت هذه صفة النبي وأخلاق النبي قبل البعثة فما ظنك به بأبي هو أمي بعد البعثة صلى الله عليه وسلم كبر النبي عليه السلام واشتغل براعي الأغنام فترة كبيرة جدا ثم بعد ذلك اشتغل في التجارة وجاء كما تعلمون ميسرة اللي هو آه هذا العبد الذي كان عند الغلام الذي كان عند خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في تجارة لخديجة كانت خديجة, خديجة تاجرة كانت تضارب بأموالها فكانت تأتي برجل يخرج بتجارتها تجعل له نسبة في الربح فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تريد أن تخرج في تجارته النبي عليه الصلاة وافق وخرج بتجارة لخديجة إلى بلاد الشام ورأى ميسرة من الأشياء العجيبة التي أدهشته من أخلاق النبي وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإرهاصات العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه ما جعله يأتي مرة أخرى فيحكي لخديجة ما رآه من النبي حتى أنها من كثرة ما سمعت عن أمانة النبي وأخلاق النبي وعن يعني وفاء النبي وبر النبي ويسر النبي صلى الله عليه وسلم حست أنها تريد أن تتزوج منه وهي التي أرسلت نفيسة بنت منبه حتى تعرض زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت نعمة الزوجة كلما أذكر سيدة خديجة رضي الله عنها على طول يأتي في قدام عينيها كده برواز مكتوب عليه الوفاء الوفاء حينما نذكر الوفاء لا يمكن أن ننسى أبدا سيد الأوفاء صلى الله عليه وسلم أولا ثم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمة الزوجة نعمة الزوجة بجد حينما أذكر خديجة أجد عيني بتدمع من كتر ما كانت هذه المرأة وفية مخلصة عمرها ما أزعجت النبي عمرها ما طلبته بأي شيء عمرها ما كدرت صفو النبي عمرها في يوم من الأيام ما خلت النبي ينام وهو متضايق أو زعلان أبدا احتضنت النبي من أول لحظة وقفت مع النبي قدام أمام العاصفة صلى الله عليه وسلم من أول لحظة يا جماعة وهي متج- بعد ما اتجوزها النبي عليه السلام من أول لحظة وهي يعني حياتها كلها كرستها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ضحت بنفسها ومالها وكل ما تملك من أجل خدمة النبي وخدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نزل الوحي على النبي وجاء النبي وهو في غاية الفزع ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني وإذا بأمنا خديجة تغطي النبي صلى الله عليه وسلم وتربط عليه وتمسح على جبينه الأنور صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق من على جبين النبي وتربط على آه، آه، كتف النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ النبي قال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي شيء طبيعي واحد اترعب في الغار يجد جبريل جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويضم النبي ضمة شديدة يقول اقرأ يقول ما أنا بقارئ إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات فجاء هو مفزوع زملوني زملوني فقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إيه اللي خليك تقولي كده يا خديجة قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق اللي زيك لا يمكن ينضم أبدا لا يمكن ربنا يخزله أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا يا الله يا ترى في زوجة بالمنظر ده يا ترى في زوجة حنينة بالمنظر ده يا الله قد إيه يا جماعة الإنسان بيجي عليه وقت في حياته من كتر الألام والجراح اللي بيمر بيها الناس ومن كتر الأحزان اللي ممكن تتوغل في قلوب بعض الناس بيبقى الزوج راجع بيته نفسه يلاقي زوجة بتطبطب عليه اه والله الراجل يا جماعة مش الطفل الكبير بقول لكل زوجة قوتك في ضعفك اوعى تستمع للإعلام المغرض اوعى تستمع للإعلام الخبيث الذي أفسد علينا نساءنا الذي وضح للمرأة ان انت داخلة معركة حربية شخصيتي وشخصيتك انا وانت ومكانتي ومكانتك وزي زيك والبنت مثل الولد ما هيش كمالة عدد والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده كله لا يا اخت انتوا الاثنين حاجة واحدة انتوا الاثنين روح واحدة نزلت في جسدين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم انت حتة من نفسي انت حتة مني وحواء لما خلقت خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام انت ضلع مننا اوعي تحط نفسك في ان انت في تحدي مع الرجل ده ما ينفعش اختنا الفاضله راجلين يتجوزوا بعض ما ينفعش اتنين رجاله يبقوا في بيت واحد لازم تكون انت الست وهو الرجل لازم تكون انت الحنيه لازم تكون الصدر الحنين لازم تكون القلب اللي بيحتضن الرجل ده لازم تكوني الروح والنسمه اللي بتطبطب على جبينه لازم تكوني البسمه اللي بتفتح امامه الامل خليكي كده قوتك في ضعفك كل ما تكوني حنينه كل ما تكوني طيبه كل ما تكوني وفيه كل ما تكوني رحيمه كل ما تكبري في عين زوجك لو كان زوجك بقى ما عندوش اصل وما عندوش وفاء فخلاص اجرك على الله انت بتعملي الكلام ده ليه هو ولا لله اعمليها لله وتؤجري ان شاء الله تقولي حتى لو شخصيته بقت اقوى من شخصيتي الاصل انه يبقى اقوى من شخصيتك وبعدين المساله ما هيش شخصيتي وشخصيتك المساله ان انتوا الاثنين زي ما قلت لك روح واحده نزلت في جسدين فين الزوجه اللي بالمنظر ده نفسنا نسمع عن زوجة بالمنظر ده خلافات والطلاق والمشاكل والفراق والأطفال اللي بيتيتموا ويتبهدلوا بسبب إن الزوجة سمعت من الإعلام إن زي زيك فواقفة له واقفة له على الواحدة بتعامله كأنها راجل هو وهو راجل هو كمان بل أحيانا بتعامله على إن هي أرجل منه كمان وإن هو ملوش شخصية وإن هو ملوش لازمة في الدنيا دي وإنها لولا هو لولا هي لكان هو ضاع واتعمل وش... ليه كده يا أختنا الفاضلة حتى لو كان جوزك شخصيته ضعيفة يعني احتضنيه احتضنيه وبيكي يقوى ان شاء الله وانتوا الاثنين بايمانكم بالله تبقوا اقوياء وربنا يكرمكم وتطلعوا جيل قوي قوي بايمانه قوي بعقيدته قوي بحبه لله بحبه لرسول الله بحبه لاخوان المؤمنين بحب الخير للناس كلها يبقى المجتمع جميل ومليان سلام وقام اما الاعلام اللي افسد علينا نسائنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى فحسبنا الله ونعم الوكيل لان فعلا فعلا اللي يشوف احوال نساء سلفنا مش هقول نساء سلفنا نساء امهاتنا ويشوف حال النساء النهارده يرى العجب العجاب ده مش معناه ان انا كاره للمراه يا جماعه وحد يعتقد كده ده معناه ان انا مشفق على المراه انا مش عايزك تخسر دينك وتخسر دنيتك انا عايزك تكوني رحيمه بزوجك عايزك تبقى ورا زوج تدفعي لي النجاح هتقولي نجح وسابني نجح ورماني لله انت بتعملها لله انت ما بتعملهاش عشان ينجح ويرقيك معاه وينجح ويديكي ميداليه ينجح ويحط لك رصيد في البنك ينجح ويجيب لك فيلا اعملها لله وتاكدي ان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل خلي نيتك دايما لله ومش هتندمي والله لو عملتها لغير الله هتندمي حتى لو ان الراجل ده شالك سنين عينيه برضه هتندمي ليه العمل لازم يكون لله ان انت لازم تخلصي النيه لله سبحانه وتعالى امنا خديجه من اول لحظه قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا فقد ايه وعرفت ان كل قريش هيقفوا ضد النبي وهيحاربوا النبي وهيأذوا النبي ورغم ذلك قبلت التحدي واحد ذلك هتقول طب وانا مالي بالمشاكل دي لا لا لا انا مش قد المشاكل دي طب خلاص كل واحد يروح لحاله لحد اما دعوتك تنتشر وتقوى وبعد كده ابقى ارجع لك كان ممكن تعمل كده وكان ممكن نساء كتير تعمل كده بس مش امنا خديجه امنا خديجه ما تعملش كده ابدا فضلت مع النبي وتحملت معه الاذى تحملت معه كل حاجه لدرجه ان هي تحملت حاجه مش مطلوبه منها اصلا يوم ما دخل النبي شعب أبي طالب لما كتبت الصحيفة الظالمة وعلقت على أستار الكعبة بأن يتم مقاطعة قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلهم لا أكل ولا شرب ولا تجارة ولا نكاح يبقى في نكاح من هنا ولا من هنا ولا الكلام ده كله خلاص وقفلوا عليهم الدنيا حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود المرقعة على الأرض كم سنة؟ ثلاث سنين ثلاث سنين يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وتدخل مع أمنا خديجة وكان ممكن أمنا خديجة يبقى حقها تقول له طب انا يا رسول الله انا لا اتحمل انا سني كبر ان فعلا كان سنها كبر كان سنها وصل حوالي 60 سنه او يمكن كمان 62 سنه ما تتحملش يا جماعه ودي امراه كانت ممكن تقول له انا في بيتي مستنياك يا رسول الله لحد ما تخرج من الشعب والحصار دوت وبعدين ارجع لك او ترجع لي ابدا فضلت انها تخش الشعب مع النبي وتدوق اللي داقه النبي تاكل ورق الشجر انا معاك تاكل الجلد من الارض هاكله معاك ما تاكلش خالص انا معاك عشان كده بقول لك كل ما اذكر خديجه على طول الاقي كاني برواز قدام عينيا بيقول لي الوفاء الوفاء اللي احنا بقينا نفتقده كثيرا في هذا الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله. وتيجي اللحظه التي تدمع فيها عين النبي صلى الله عليه وسلم للمره الثالثه او للمره الرابعه. تنام خديجه على فراش الموت، لكن قبل ان تنام على فراش الموت بايام ياتيه جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ويقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني أي أيوة ومن جبريل السلام من مين؟ من السلام سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك باعت السلام مع جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي عشان يسلم على خديجة صدق آه والله وفوق ده كل يوم جبريل نفسه يقول له يا رسول الله فبلغها فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل واستنى يا رسول الله لسه في بشرة تانية وبشرها ببيت في الجنة من قصب القصب ده اللؤلؤ المجوف ودي فكرة الفراغات اللي تبقى موجودة بين الحاجات اللي تمنع الصوت الخارجي اللي بيسموها عازل الصوت أو كاتم الصوت وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب هو أصلا في صعب في الجنة ولا نصب لا طبعا أمال ليه اتقالت الكلمة ديت لأن خديجة رضي الله عنها وارضاها لم تحوج النبي يوما أن يرفع صوته لطلب أي شيء عمره في حياته النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا خديجة أنا عايز كذا مش قلت لك أنا عايز كذا ما حصلتش مجرد ما يأمرها يا خديجة نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي عايز كذا يا خديجة حاضر يا رسول الله أمرني عمرها ما خلت النبي كرر الطلب مرتين ولا خلته رفع صوته مرة وعمره ما سمع صوتها عالي في البيت مرة فمن كثرة ما وفرت له الهدوء والراحة والأمان في البيت جعل الله لها بيتا مميزا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب من لؤلؤ مجوف رضي الله عنها وأرضاها وتفيض روحها إلى بارئها جل وعلا تموت خديجة نعم تموت خديجة حبيبة القلب التي كانت بالنسبة للنبي السكن الروحي والبلسم القلبي والرحمة والحنان والحب والوفاء كل المعاني دي تروح مرة واحدة آه وأصعب شيء على قلب الرجل موت الزوجة الوفية الصالحة بعد موت أمه يعني أصعب حاجة على قلب الرجل موت أمه ثم بعد ذلك موت الزوجة الصالحة يا الله يوم ما تموت الزوجة الصالحة الزوجة الوفية قلب الرجل بيتفطر هعوضك منين أجيب زيك منين صلى الله عليه وسلم وعشان كده عمر النبي ما لسه خديجة يعني مش هي بس تكون وفية لا ده هو سيد الأوفياء هو الذي علم الكون كله الوفاء صلى الله عليه وسلم فلا ينسى خديجة أبدا يثني عليها كثيرا ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد يا الله لم يكمل من النساء إلا الثلاثة دولت إلا الثلاثة دولت والنبي عليه الصلاة والسلام مش بيقارنها بنساء أمة الإسلام بس لا بنساء كل الأمم كل الأمم يعني جاب آسيا مرات فرعون وجاب آه آه آه وجاب مريم بنت عمران وجاب خديجة بنت خويلد فلم يكمل من نساء العالمين إلا الثلاثة دولت ولم يكن من النساء إلا الثلاثة دول آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريدة على سائر الطعام كان في وقفة لطيفة هنا لأحد العلماء بيقول إيه بيقول الذي جمع الثلاثة هؤلاء في نسق واحد وحديث واحد ودي من ضمن اللطائف العجيبة إن كل واحدة من الثلاثة دولت كفلت نبيا مرسلا فآسيا امرأة فرعون هي التي ربت موسى كريم الله عليه السلام ومريم بنت عمران هي التي ربت ابنها عيسى عليه السلام وكفلته والنبي وخديجة بنت خويلد هي التي أحسنت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف وبالبلد كده عاشت معها الحلوة والمرة صلى الله عليه وسلم فالثلاثة اجتمعوا في نسق واحد وكل واحدة من الثلاثة كفلت نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم من ضمن مشاهد الوفاء من النبي لخديجة رضي الله عنها وارضاها انتوا عارفين زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام كانت متجوزه واحد اسمه ابو العاص ابن الربيع. لما جاء الاسلام طبعا اسلمت زينب بنت النبي عليه السلام وبقي ابو العاص ابن الربيع على كفر ولم يسلم. كلمته مره في اثنين في ثلاثه لم يسلم. في البداية كانت عايشة معاه إلى أن حرم الله عز وجل أن تعيش المسلمة مع الكافر ففرق النبي بينهما فعاشت زينب عند النبي عليه السلام وعاش أبو العاص بن الربيع في مكان لوحده يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم غزوة بدر أسر أبو العاص ابن الربيع اتأثر مع المشركين في غزوة بدر فزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنت خديجة برضه خد بالكم بقى لأن كل أولاد وبنات النبي عليه السلام كلهم كانوا من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية خد بالك بقى من الحتة المعنى الجميل ده فزينب بنت النبي عليه السلام وبنت خديجة اللي هي الوفية بنت الوفي والوفية عملت إيه؟ أرسلت المال لتفدي أبا العاص ابن ربيع اللي هو زوجها تمام كده فبعتت ومن ضمن الحاجات اللي بعتتها بعتت عقد كانت أمنا خديجة اديته لها هدية في ليلة زفافها شوف بقى المعنى العجيب ده فلما رأى النبي العقد بكى وتذكر خديجة تذكر حبيبته تذكر زوجته تذكر الوفية خد بالك النبي عليه السلام لم يتزوج على خديجة أبدا في حياته معها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 25 سنة وماتت عنه وهو عنده 50 سنة صلى الله عليه وسلم عاش معها 25 سنة لم يتزوج عليها بل ظل بعد وفاة خديجة ثلاث سنوات بلا زوجة صلى الله عليه وسلم تخيل يعيش بلا زوجة ثلاث سنوات فلما شاف القلادة العقد بتاع خديجة بعتها زينب عشان تفدي زوجها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة إن رأيتم عشان ما تقولوش إن أنا بجبركم على حاجة إن رأيتم أن تردوا إليها قلادتها وأن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا فقالوا أجل يا رسول الله ففعلوا ذلك فأطلقوا سراح أبا العاص بن ربيع وردوا القلادة إلى زينب مرة أخرى يا على الوفاء لسه فاكر القلادة بتاعت خديجة يا رسول الله ده النهاردة في أزواج بكل أسف ما بيتمناش حد يفكره بزوجته ولا يتمنى حتى يبص لها بكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله أمنا عائشة بتوضح لنا صورة عجيبة من صورة حب النبي لخديجة ووفاء النبي لأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها والحديث رواه مسلم قالت أمنا عائشة ما غرت على نساء النبي إلا كما إلا إلا إلا على خديجة رضي الله عنها وارضاها وإني لم أدركها حتى ان الامام الذهبي رحمه الله رحمه الله بيقول هذا من لطف الله عز وجل برسوله لان هي كون ان امنا من عائشه بتغير من واحده ميته فيعني خلاص هي ماتت انما تخيل بقى لو كانت هي غيرتها من مين من مين بقيه التسعه اللي موجودين كانت تتكدر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما غرت على نساء النبي الا كما غرت إيه كما الا الا على خديجه يعني ما غرتش على واحده من نساء النبي الا عن خديجه ليه؟ قالت من كثره ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه فاغضبته يوما فقلت خديجه يعني خلاص كاني ما فيش غير خديجه فقال صلى الله عليه وسلم اني قد رزقت حبها اعيد اللفظ تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي اعتبر ان حبه لخديجه كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه لأنه كان يذبح الشاة ويقول أرسلوها إلى أصدقاء خديجة فقالت عائشة خديجة يعني كان ما فيش غير خديجة فقال إني قد رزقت حبها حديث ثاني عند أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء فقالت عائشة يوما قالت يا رسول الله كأن الله عز وجل لم يرزقك إلا خديجة ما تذكر من امرأة عجوز حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها حمراء الشقين يعني إيه يعني كأن بجناية عن إن أسنانها وقعت وما فيش غير اللثة الحمراء اللي باينة دي قالت قد أبدلك الله خيرا منها يعني قصدها نفسها إن هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدلني الله خيرا منها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها خد بالك بقى آمنت بي حين كفر بي الناس خد بالك وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد حين حرمني أولاد الناس يا الله في رواية تانية قالت فما زالت فما زال يروح ويغدو بها علي شهرا حتى قلت ليتني لم أتكلم في حق خديجة كلمة واحدة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قمة في الوفاء وفي يوم من الأيام تأتي امرأة عجوز فتدخل على النبي فيرحب بها, فيرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش لها رداءه فتتعجب أمنا عائشة بعد ما مشيت العجوز قالت يا رسول الله رأيتك فعلت وفعلت مع هذه العجوز يعني وحط بها زيادة عن اللزوم قال إنها كانت تأتينا على عهد خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يا الله في يوم من الأيام قاعد في البيت صلى الله عليه وسلم ويسمع حد بيخبط على الباب فيقول من فسمع صوت واحدة فعرف إن ديت مين هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة فقال اللهم هالة يعني يا رب تكون هالة بنت خويلد يعني مجرد رؤية هالة بنت خويلد تذكره بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها دي كانت الدمعة الرابعة على خد النبي صلى الله عليه وسلم الدمعة الخامسة يوم مات جد النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا هو عنده ثمان سنين وانتقل النبي إلى كفالة عمه أبي طالب أبو طالب لما كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان فقير جدا يا جماعة وكان يعني حالته معدمة معدمة بجد فلما أوصاه أبوه عبد المطلب بأن يكفل محمدا صلى الله عليه وسلم كفله ما يقدرش يقول لا فكفل النبي صلى الله عليه وسلم كان أولاد أبو طالب كانوا إذا أكلوا لا يشبعون خد بالك بقى يعني كان لا يشعر بالبركة في بيته فلما دخل النبي بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولاد أبي طالب إذا أكلوا وحدهم لم يشبعوا وإذا أكلوا مع النبي شبعوا جميعا وإذا شربوا من قدح الماء اللبن كان يشرب الواحد منهم قدحا كاملا ولا يكفيه فإذا شربوا مع النبي يشرب النبي شيئا من اللبن فيعطيهم جميعا فيشربون ويبقى اللبن كما هو فقال لها أبو طالب والله إنك لغلام مبارك فدخلت البركة في بيت أبي طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الحقيقة وقف مع النبي يا جماعة في مواقف عجيبة وقف وفعلا صدر صدره في فوهة المدفع وقف قدام قريش كلهم وتحداهم جميعا مع انه هو كان مشرك ومات مشركا بكل اسف ورغم ذلك كان مساندا للنبي في كل المواقف هم عايزين يطولوا النبي مش قادرين يطولوا النبي بسبب اولا حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليه ثم بعد ذلك بسبب ان ابو طالب كان يحميه وينصره دائما ويعني عرضت على أبي طالب عروض شديدة جدا جدا من أجل أن يتخلى عن حماية النبي فأبى ورفض الدنيا بكل ما فيها من أجل أن يحمي حبيبه ابن أخيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فتخيل حضرتك قد إيه أبو طالب ضحى عشان النبي ضحى عشانه بجد بجد وتعب معاه ووصل الامر انه لما جه في الاخر حصل بقى الصحيفه الظالمه وجاءت المقاطعه من قبل قريش وايه اللي حصل يا جماعه كان ابو طالب في الوقت ده داخل على 80 سنه راجل شيخ كبير وسنه كبر وخلاص تعب ومبقاش مستحمل من كتر الآلام والأحزان ومات أعز الناس إلى قلبه وفي النهاية برضه هو ما زال يتحمل الش- الكثير والكثير من كفار قريش آه، غرضا منهم هم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيحب النبي حب لا تتخيله كان بيحبه بدون مبالغة أكثر من حبه لأولاده وكانت فاطمة بنت أسد اللي هي زوج آه، أبو طالب كانت ترعى النبي وكانت تحنو عليه وأسلمت بعد ذلك فاطمة بنت أسد ودخل النبي في قبرها وألبسها قميصه صلى الله عليه وسلم ودعا لها في قبرها رضي الله عنه وأرضاها يقدر المولى عز وجل إن أبو طالب برضه يدخل مع النبي في شعب أبو طالب ويجوع معاه ويعطش معاه وياكل ورق الشجر مع النبي يا أبو طالب أنت عندك 80 سنة كفاية تعبت أنت ما تتحملش الكلام ده ما أقدرش أسيب ابن أخويا ما اقدرش اسيب محمد طب ده انت كان ناقصك بس كلمة التوحيد كلمة التوحيد فقط حد ما احد الصحابة يقال ان هو عمر ويقال ان هو ابو بكر يعني و- وجنب الجمع لأنه لا قد قد يكون هذا وذاك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لإسلام عمك اللي هو أبو طالب كان أحب إلي من إسلام أبي لأن إسلام عمك يدخل الفرحة على قلبك وإسلام أبي يدخل الفرحة على قلبي وإدخال الفرحة على قلبك أعظم عندي من إدخال الفرحة على قلبي تعرف تحب النبي كده تعرف يكون النبي أغلى عندك من نفسك صلى الله عليه وسلم والله الواحد لما يقعد يسأل نفسه يا ترى هو النبي فعلا أغلى عندنا من نفسنا أمال ليه ما بنسمعش كلامه أمال اللي هو اللي هو غالي عندنا أكتر من نفسنا أو حتى زي نفسنا أمال ليه لما النبي بيأمر واحد أنها تلبس حاجات بتقول له مش هلبس امال ليه لما النبي بيأمر واحد انه يصلي بيقول له مش هصلي امال ليه من لما النبي بيأمر واحد انه يقبل ايد امه وابوه ويبرهم بيقول مش هبر وانا حر امال ليه من لما النبي بيأمر الجار انه يحسن لجاره بيقول هاذيه وهخبط فوق دماغه وهرمي ميه مش عارف اعمل ازاي على غسيله وهاذيه وه- وهزعجه ليل ونهار فين حب النبي لو بتحب النبي اسمع كلامه لو بتحب النبي نفذ امره صلى الله عليه وسلم فابو طالب دخل مع النبي شعب ابو طالب قعد معاه ثلاث سنين الراجل طلع من الشعب خلصان طلع تعبان جدا عدى ال 80 سنه بقى خلاص تعب من كتر بقى ال- ال- الاحزان والالام اللي مرت بيه والمواقف الصعبه اللي مرت بيه ودخول الشعب واكل ورق الشجر ثلاث سنين جاله امراض كتيره وتعب ونام على فراش الموت ويجيله اصدقاء السوء عبد الله بن ابي اميه وابو جهل عمرو بن هشام شياطين قاعدين حواليه ده قاعد له هنا وده قاعد له هنا ويجي حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي النبي مش ناسي جميل هذا الرجل مش قادر ينساه الرجل ده احسن اليه كتير جدا الراجل دوت احسن الى النبي كتير جدا ياما دافع عن النبي وياما دفع اذى كثير عن النبي وياما عمل وياما عمل فالنبي مش عايز الراجل ده يموت كده على الكفر وعلى الشرك رايح يجري اول ما سمع انه على فراش الموت خلاص تعب بدات السكرات في بدايتها يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي طب قول بس الكلمه دي قولها انت لسه ما سجدتش ولا صليت ولا صمت ولا حجيت ولا عملت اي حاجه بس كلمه كلمه احاج لك بها عند ربي فينظر إليه أبو جهل وينظر إليه عبد الله بن أبي أمية يقول أترغب عن ملة الآباء والأجداد أترغب عن ملة عبد المطلب سبحان الله فيقول هو على ملة عبد المطلب في آخر رمق أبو طالب يقول للنبي كلمة عجيبة أوي كلمة ضيعت ناس كتير في زمن أبي طالب وفي زماننا قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لولا ان خالد بعد ما موت يقول ان هو صبأ ودخل في دين محمد وترك دين الاباء والاجداد والله لكنت قلت لك كلمه التوحيد ومات ابو طالب كافرا يا الله والله من اشد الاشياء التي تدمي القلب ان واحد زي ابو طالب يموت كافرا ودي رساله لينا انه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مش هينفعك الا عملك مش هينفعك ان انت قريب مين وعمك مين وابوك مين المهم انت عملت ايه انت قدمت ايه ومش هينفعك الا عملك عم النبي عم النبي واقرب الناس واحب الناس الى قلب النبي حتى سمي العام الذي ماتت فيه ماتت فيه خديجه ومات فيه عمه ابو طالب سمي بعام الحزن عام الحزن خيم الحزن على قلب النبي في هذا العام ونزلت به من المصائب ما تنوء به الجبال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تحس كده من سيرة النبي عليه السلام إن الدموع مش عايزة تنقطع دمعة بتسلم دمعة ودمعة بتسلم دمعة وكلها دموع عمالة ترتسم على خد النبي وتحس إن مفيش فرحة شافها النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ده ليه؟ النبي تحمل كل ده ليه؟ والله تحمل كل ده عشان احنا نبقى مسلمين واحنا حالنا دلوقتي يرضي النبي؟ لا والله ما يرضيه أبدا حال كتير مننا ما يرضيش النبي وحال بعضنا أظن إن شاء الله يرضي النبي طب ليه الناس مش عايزة تتغير؟ ليه الناس بتظلم في بعض؟ ليه الناس بتعق أمها وأبوها؟ ليه في ناس كتير لحد النهارده ما بتصليش؟ ليه ممكن يكون قاعد قدامي دلوقتي حالا واحد بيتفرج على الحلقة والسيجارة في إيده مع إنه بيحب النبي وأنا واثق إنه بيحب النبي ليه ما يصفاش دلوقتي وما يشربهاش تاني؟ ليه البنت لحد الآن مصرة ومصممة إن أنا مش هلبس حجاب إلا لما أتجوز وبعد ما أتجوز جوزها هيمنعني من الحجاب وهي عارفة كده كويس ليه ليه بنعمل كده؟ هو النبي يستاهل مننا كده؟ كل اللي النبي بيشوفه ده صلى الله عليه وسلم وما يستاهلش مننا ان احنا فعلا نؤمن ايمان حقيقي ونتبعه اتباع حقيقي صلى الله عليه وسلم تخيل ويموت عم النبي عم النبي اقرب الناس الى قلب النبي اه عمه يموت كافر اه طب انا بقى على كده ما ما ما اقعدش بقى افتخر ان جدي كان شيخ مش عارف فين وعمي كان ولي وجدي كان مش لا لا لا انت ايه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يموت عم النبي يموت أبو طالب يموت الرجل الذي احتضن النبي اللي عاش حياته كلها من أجل نصرة النبي كل أسف يموت كافر ويجي العباس اخو ابو طالب اللي هو عم النبي يجي حزين جدا جدا وله حق يبقى حزين الحديث رواه البخاري ومسلم يقول له يا رسول الله نفعك عمك ابو طالب كثيرا كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفاعتك ده, ده عمك يا رسول الله المشكله ان هو عمي عمي اه بس مات كافر انا ما طلبتش منه المستحيل انا طلبت منه يقول لا اله الا الله كثيره ديت انا قلت بس قول الكلمه وانا بالكلمه ديت اقدر ان انا ادافع عنك واشفع لك امام الله سبحانه وتعالى كلمه احج لك بها عند ربي لما القى رب اقول له يا ربي ده نطق كلمه التوحيد شهد انك الاله الحق فيا ربي معلش شفعني فيه انما اروح اشفع له هو لا يشهد ان لا اله الا الله طب اقول ايه؟ قال بما نفعت شفاعتك قال سالت ربي ان ينقله من النار يعني من قعر النار الى ضحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ده مين؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كانت لحظات صعبة جدا على حياة النبي عليه السلام تمر الأيام ودمعة تسلم دمعة والنبي عليه السلام يجي له هدية من المقوقس من حاكم مصر يبعت له هدية كان من ضمنها ماريا القبطية ماريا القبطية النبي صلى الله عليه وسلم أنجب منها ولده إبراهيم وده الوحيد الذي أنجب من غير خديجة يعني المولى عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده من مين؟ من خديجة إلا إبراهيم فقط هو الذي كان من ماريا القبطية فلما رزق بإبراهيم فرح به فرحا شديدا وسبحان الله ما هي إلا أشهر معدودات حتى نام هذا الطفل الجميل المبارك على فراش الموت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحديث رواه البخاري يدخل عليه ويرى الطفل وخلص سكرات الموت وروحه تخرج فيبكي النبي وتذرف عيناه الدموع تحس كده من خلال الموقف ان دموع النبي لم تجف في لحظه لم تجف في لحظه من خلال انه خايف على الناس شوف قد ايه يعني يعني سبحان الله خايف على الناس يعني قلبه بيتقطع حتى عشان المشركين نفسه ان الكل يسلم لله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا أنت هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا من يؤمن يؤمن اللي ما يؤمنش ما يؤمنش أبدا قلبه بيتقطع نفسه الكون كله يسلم والحديث رواه مسلم يقول الصحابه بعد ما تاذوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين ادعي ربنا ينتقم لنا منهم يخلصنا منهم قال اني لم ابعث فعانا وانما بعثت رحمه يا الله بتقعد تستشعر المعاني الجميله ديت وتشوف الرحمه التي كانت تنساب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم تستحي من نفسك تتكسف ان انت تنكر سنه من سنن النبي تتكسف ان انت ما تتبعش امر النبي تتكسف لو قصرت في حق النبي تتكسف لو عصيت امر النبي حقيقي محتاجين نحس بالخجل ده وبالكثرة والكثرة ديت لما نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عبد الرحمن بن عوف على النبي يريد يبكي يقول أنت تفعل هكذا يا رسول الله أنت تبكي على موت ابنك فيقول يا ابن عوف إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم ينظر النبي إلى إبراهيم عليه السلام ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا يا الله رغم الحزن الشديد ده انت عارف موت الطفل مؤثر جدا جدا على قلب الأم والأب الطفل الصغير بالذات أكتر من أي حد كبير رغم حزنه على أولاده كلهم حزن برضه لكن حزنه على الطفل الصغير يبقى أكتر ولذلك النبي عليه لما ضرب مثلا تقريبيا لرحمة المولى عز وجل وإلا فرحمة الله لا نعرف قدرها سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لله أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع الرضيع ما قالش بابنها الكبير بطفلها الرضيع صلى الله عليه وآله وسلم والله أرحم بعباده من رحمة الأم إيه بطفلها الرضيع لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وما زال في سن الثديع لسه ما كملش رضاعته سخر الله له مرضعا في الجنة تكمل له رضاعه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال إن له مرضعا في الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم الدموع اللي ما انقطعتش للنبي عليه السلام إن كل أولاد النبي بلا استثناء تقريبا كل أولاده كل بناته ماتوا في حياة النبي إلا فاطمة هي الوحيدة التي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل بقى كل شوية ابني من أولادي يموت بنتي من بناتي تموت مات كل أولادي وكل بناتي إلا فاطمة عليه السلام ويموت يوم أحد حمزة حبيب النبي عم النبي وأخوه في الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي عليه النبي بكاء شديدا ويجزع الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويبكي أيضا في يوم بني قريظة لموت سعد بن معاذ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا لموته فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول أمنا عائشة دخل النبي وأبو بكر وعمر على سعد بن معاذ حين كان يجود بنفسه خلاص بيطلع في الروح قالت فوالله إني لأعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر يا الله ويبكي النبي لفراق أصحابه ويبكي لفراق أحبابه ويبكي لفراق زوجته خديجة ويبكي لفراق عمه ويبكي لفراق أولاده وأحبابه صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام في سرية مؤتة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم القواد الثلاث يبعت 3000 موحد ليقاتلوا 200 ألف رجل كافر في في سرية مؤتة ويؤمر القواد الثلاثة كما جاء عند البخاري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على الجيش فقال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يأخذ الراية وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين أصحابه في المدينة المنورة وإذا به يصف لهم كيف كان يسير الجهاد وكيف كان يقتل السلف وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ الراية زيد فقتل فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب فنظر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذفان الدموع بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود الجيش ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس إلى زوج جعفر بن أبي طالب دخل عشان يواسيها لأن زوجها قتل وإن كان النبي بشر بشر ابنه عبد الله بن جعفر قال له يا ابن ذي الجناحين فإن أباك حينما قتل أبدله الله بدلا من يديه جعفر بن أبي طالب خد الراية يا جماعة بيمينه فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت شماله فأخذها بين عضديه فشقوه نصفين فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين يطير, به يطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن جل وعلا وكل ذلك ثبت بأحاديث صحيحة فدخل النبي على أسماء بنت عميس وقال ائتني ببني جعفر إيدي هاتيني ولاد ولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب فجاءت بهم قد دهنتهم وسرحتهم وعطرتهم وجاءت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما إن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شمهم وقبلهم وجلس يبكي فقالت أسماء أوصلك شيء يا رسول الله عن جعفر وأصحابك قال أجل إنهم أصيبوا يعني قتلوا فصاحت أسماء بنت عميس حزنا على فراق زوجها وإذا بالنبي يخرج وهو يبكي ويقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم الله أكبر الله أكبر على الحنية والرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع أسامة بن زيد اللي أبوه قتل كان من القواد الثلاثة كان أول واحد أول واحد زيد بن حارث أول ما دخل شاطر في رماح القوم شوف لفظ الحديث شاطر في رماح القوم أول ما دخل يا جماعة ومسك الراية الرماح اندبت في جسمه في كل حتة وقتل مين اللي كان شايف المنظر دوت أسامة بن زيد أبوه بيتقتل قدامه أبوه ده مين ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان اسمه زيد بن محمد لما تبناه النبي ولما نزل تحريم التبني عاد إلى زيد بن حارثة وكان يسمى حب رسول الله وكان أسامة بن زيد يسمى الحب ابن الحب يعني حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرجع أسامة وقد انكسر قلبه أبوه اتقتل قدامه حبيبه فعاد إلى النبي وقد طأطأ رأسه فلما رآه النبي دمعت عين أسامة بن زيد ودمعت عين النبي فقال, يا رب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرت علينا يا أسامة ثم جئت لتبكينا ثم أخذه في حضنه صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي عاد أسامة بن زيد إلى البيت ثم مرة أخرى أسامة بن زيد كان ابن أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لها في يوم من الأيام يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي يا الله فعاد في اليوم التالي أسامة بن زيد فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى فبكى النبي مرة أخرى قال جئتنا مرة أخرى لتبكينا يا أسامة وأخذ أسامة في حضنه وما تعجبوش من الكلام ده يا جماعة النبي عمره ما نسي حد أبدا النبي كان يقعد في المسجد وبعد ما يصلي يقول أين ثابت بن قيس أكله في بيتي يا رسول الله قال هل به من وجع قال لا يا رسول الله من كان بجواري قال سعد بن معاذ أنا جاره يا رسول الله قال اذهب إليه وقل له رسول الله يقول السلام يقول لماذا اعتزلتنا فذهب إليه سعد بن معاذ الحديث رواه مسلم يقول له يا ثابت كيف حالك يقول بشر يا سعد قال ما هو قال نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وما أراني إلا وقد حبط عملي لأن صوتي كان أعلى من صوت النبي اللي كان ثابت بن قيس كان خطيب النبي فكان صوته عالي جدا ان هو الخطيب اللي بيقوم يخطب أمام الوفود فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله إنه يقول كذا وكذا قال ارجع إليه وقل له لست من أهل النار وإنما أنت من أهل الجنة فعاد إليه وبشره بتلك البشارة العظيمة وفي رواية عند أحمد أنه جاء به إلى النبي فمسح النبي على صدره وقال يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل يا رسول الله قال فلك ذلك فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم بل وفي عز غزوة أحد في غزوة أحد وفي آخر الغزوة التي قتل فيها سبعون من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر سعد بن ربيع من يلتمس بي سعد بن ربيع فيأتي زيد بن ثابت فيقول له صلى الله عليه وسلم التمس لي سعد بن ربيع فإذا وجدت فأقرئه مني السلام وقل له الرسول يقول كيف تجدك يعني كيف حالك قال زيد بن ثابت فوجدت سعد بن ربيع في الرمق الأخير في آخر نفس فقلت له يا سعد رسول الله يقولك السلام يقول كيف تجدك فقال سعد وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف يا الله ده كان أول نوع من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاء النبي عند موت الأحباب ثاني نوع في عجالة ثاني نوع بكاء النبي عند هجر الأوطان يا الله كلنا عارفين اللي حصل للنبي لما راح للطائف النبي عليه السلام لقى أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد يعمل إيه النبي عليه السلام فبدأ يرسل بدأ يرسل ناس هنا وهنا ما فيش خالص فبدأ يروح بنفسه صلى الله عليه وسلم خرج النبي إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل تسعين كيلو يا جماعة النبي ماشي على رجليه طب ليه ما خدش ناقة هو لو قال لأي حد من الصحابة اديني ناقة أو, أو فرس أو كده حد هيتأخر على النبي أبدا أم ليه ما خدش ناقة عشان ما يلفتش أنظار أهل مكة إنه خارج من مكة يدعو بره مكة النبي لو ركب ناقة هيعرفوا إنه مسافر هيبعثوا وراه من الأشرار ما يمنعونه من الدعوة لو ركب فرس نفس الحكاية طب لما خرج ما خدش معاه حد يحميه ليه ما خدش عمر ولا خدش حم... حمزة بن عبد المطلب ولا خدش الناس دي كلها ليه قال لك لسبب لأنه لو خدهم هيعرفوا برضه إن هو خارج للدعوة إنما أخذ معه زيد بن حارثة فقط ليه؟ لأن ده كان ساعتها كان لحد هذه اللحظة كان يسمى زيد بن محمد فشيء غير مستغرب إن واحد ماشي مع ابنه فكان أمر عادي جدا حتى لا يلفت الأنظار صلى الله عليه وسلم مش على رجله قد إيه يا جماعة 90 كيلو 90 كيلو فين؟ في أرض أسفلت؟ أبدا في أرض رملية صحراوية في عز الشمس والمطر والريح والبرد في عز كل هذه الأحوال سافر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله عز وجل ليبلغ كلمة لا إله إلا الله لهذا الكون وصل النبي إلى هناك وكان مستبشر خير إن ربنا يكرمه وإن أهل الطائف يقبلوا هذه الدعوة المباركة وإذا بهم يرفضون هذه الدعوة ذهب إلى رجل من سادات أهل الطائف اسمه عبد يليل ابن عبد كلال الناس قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ مقابلة وفعلوا معه الأفاعيل صلى الله عليه وسلم ورفضوا كل كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام خلاص قال أما إذ أبيتم إلا ذلك فلا أريد إلا شيئا واحدا قالوا ما هو قال أن تكتموا عني محدش فيكم يلا قريش باللي حصل لأن لو بلغوا قريش هتبقى مشكلة كبيرة جدا قريش أول ما تعرف إن هو خرج عشان يدعو بره مكة هيبتدوا بقى يترصدوا ليه في كل لحظة فمش هيقدر يخرج بعد كده ثاني حاجة هيزداد الأذى من قريش ثالث حاجة هتشمت فيه قريش وإذا بهم يصروا على أن يرسلوا من يبلغ قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءهم وأنهم قد ردوه وفعلوا به الأفعال نبي خارج حزين عمره ما كان يتخيل يتعامل مع كده أبدا وده مين يا جماعة سيد ولد آدم أنت مصدق اللي أنا بحكي لك ده أنا كل اللي بحكي لك اللي بحكي لك كلها بفضل الله روايات صحيحة مصدق إن سيد ولد آدم اللي إحنا النهاردة اللي أنا عن نفسي أتمنى أقبل قدمه مش أقبل قدمه بس ده أنا أقبل النعل اللي هو ماشي عليه مش النعل التراب اللي ح... اللي ماشي عليه نعله صلى الله عليه وسلم يتعمل فيه كده مين يصدق الكلام ده وإذا بهم يصفون له صماطين صفين صفين على بعد فترة طويلة جدا مسافة ما يقرب من خمسة كيلو والكل يضرب النبي بالحجارة زيد بن حارثة مسكين وضعيف ماذا يصنع بيحاول ان هو يحمي النبي ويحضن النبي ويشيل عنه شيء من الحجارة ديت فنزفت الدماء من وجه زيد بن حارثة ونزفت الدماء من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي لا يملك إلا أن يعني يبكي الدموع على وجنتيه حزنا على كل ما يفعلونه معه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل لحائط بستان لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة يدخل البستان عتبة بن ربيعة دول من كفار قريش لكن كانوا أغنياء وليهم أملاك في الطائف وكانوا موجودين في البستان وكان ليهم غلام اسمه عباس وصل بالنبي الحالة وعايزك تركز في اللفظة ديت وصل بالنبي الحال والدماء التي نزفت على دي على جسده وعلى ملابسه ان النبي صعب على الكفار يعني صعب على هؤلاء الكفار صعب عليهم لدرجة ان عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة يبعثوا مع عداس صحن فيه عنب روح بيه يا محمد واذا بالنبي يدخل البستان ويبكي وتنساب دموع النبي ويفتكر بأشياء الذكريات والآلام دعوة مطاردة أصحابه قد هاجروا وتركوا البلاد والأوطان حتى يعيشوا في الحبشة في أمان الله عز وجل حتى يعبدوا الله زوجته خديجة حبيبته ماتت عمه اللي كان بيسنده مات أعز الناس إليه ماتوا كثير من أولاده ماتوا آه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويرمى عليه سل الجزور ويرمى التراب على رأسه ويشتم ويسب صلى الله عليه وسلم ويقال أنه مجنون وأنه ساحر وكاهن وكذاب صلى الله عليه وسلم وكل الأحوال دي كلها واللي بيناله النبي عليه الصلاه والسلام الأذى بينال أصحابه أضعاف أضعاف ما يناله النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة مطاردة ولا يجد أي بصيص من الأمل صعب عليه نفسه صلى الله عليه وسلم في اللحظة ديت وصعب عليه إن إيه اللي جاي بكرة معقولة الدعوة تفضل مطاردة بالمنظر ده مفيش حد هينفتح قلبه للدعوة دي محدش هيسند الدين ده أبدا وإذا بالنبي يتوجه بدعاء من القلب وكلمات حزينة تخرج من كلب من قلب مكلوم ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا حبيبي يا رسول الله هوانك انت على الناس ده انت اغلى علينا من ابائنا وامهاتنا ده احنا نفديك بارواحنا صلى الله عليه وسلم وهواني على الناس اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب كل اللي يهم الناس في اللحظة المهم تكون انت راضي عني انا هتحمل اكتر من كده واتاذي اكتر من كده حتى لو وصل الامر ان انا اتقتل مش مشكله بس ما تكونش انت غضبان عليا ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لي اعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات وطلح عليه امر الدنيا والاخره ان ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله كلمات خارجة من قلب مكلوم مجروح بينزف من الحزن وبيعتصر من الألم ده مين يا جماعة ده سيد ولد آدم ده حبيب الله ده سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمات ديت آه بيقول الكلمات ديت عشان تصبر أنت على أي بلاء بتصاب به أشد الناس بلاء الأنبياء ثم ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه كل ما هتزداد إيمان كل ما هيزيد عليك البلاء فلا تتسخط ولا تجزع من قدر الله وقضائه ارضى ارضى عن الله حتى يرضى الله عز وجل عنك نشوف قد ايه دموع النبي لم تنقطع لحظات عصيبة قوي ويأتيها عباس تأتيه البشرى خلاص يا محمد صلى الله عليه وسلم تعبت خد البشرى دي بقى يأتيها عباس شاب غلام نصراني ويقدم العنب للنبي عليه السلام فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أنت ومن أين يتعرف عليه بداية الدعوة أنك تتعرف على الناس وتحبهم ويحبوك قال من أنت ومن أين قال اسمي عباس قال من أين قال من بلد تسمى نينوى قال بلد العبد الصالح يونس نبي الله يونس فقال أجل وهل تعرفه قال أجل إنه أخي هو نبي وأنا نبي فتعجب هذا الشاب وأسلم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله وهو راجع من الطائف يرسل المولى عز وجل له نفرا من الجن يستمعون القرآن فيسلموا جميعا ويصبحوا دعاة إلى الله عز وجل يذهبون فيدعون الجن ممن معهم بشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج خلي عندك أمل في الله ثاني نوع من أحزان النبي ومن دموع النبي بكاء النبي عند هجر الأوطان شفت اللي حصل للنبي في الطائف وتمر الأيام ويزداد الأذى على النبي بعد موت أبو طالب اشتد الإيذاء من المشركين على سيد الأولين والآخرين خلاص اللي كان بيحميك من البشر خلاص مات خدوا راحتهم بقى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نالت قريش مني إلا ما نالت قريش مني مثل ما نالت مني بعد موت أبي طالب اعتبر كل البلاء والأذى اللي شافه النبي عليه السلام في السنين الطويلة دي كلها ما تساويش أي حاجة جنب الإزاء اللي شافه بعد موت عمه أبي طالب تخيل سبحان الملك تجرأوا على النبي آذوا النبي طردوا النبي من مكة أمر النبي أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة بعدما الحمد لله انتشر الإسلام في المدينة وهاجر النبي بعد ذلك وتنزل دموع تانية دمعة جديدة قلت لك دمعة بتسلم دمعة تنزل دموع النبي عليه السلام وهو ينظر إلى مكة برضه الوطن غالي يا جماعة عشان الشباب اللي بيحسبوا أن حب الدين يفترق عن حب الوطن لا يا أخي حب وطنك من حبك لدينك عشان كده بيقول الشباب المسلمين خافوا على بلادكم فنظر النبي إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت وما ينساش مكة أبدا ويروح النبي ويدعو في المدينة ويؤسس دولة إسلامية من أعظم الدول التي رآها البشرية على وجه الأرض ويرجع بعد ذلك فاتحا منتصرا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ويدخل على كفار قريش وهم ينظرون إلى الأرض فيقول صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء يا يا رسول الله ده ياما نزلت دموعك بسبب الناس ديت ياما حزنوك على موت أصحابك ياما أذوك أنت وعمك وزوجتك ياما أذوك في ولادك ياما أذوك في دعوتك ياما عملوا فيك نسيت ده كله مش مشكلة أنا أصلا من أسماء المولى عز وجل العفو ولابد أن أنا أكون عندي عفو أنا كمان وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا إذا كنت أنا بعلم البشرية العفو ما عفوش أنا إذا كان من دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وإذا أراد الإنسان أن يعفو الله عز وجل عنه فلا بد أن يعفو عن الناس اغفروا تغفروا اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت تتوالى الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز أسأله سؤال صغير قبل ما ننتقل للقسم الثالث من دموع النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى كل التعب اللي تعبه النبي صلى الله عليه وسلم ده كله ليه زي ما قلت لك في اول الدرس عشان احنا نبقى مسلمين نبقى مسلمين بجد عشان النبي يتشرف بينا لما يلقانا يوم القيامه على الحوض النبي عمره ما هيتشرف يوم القيامه بواحد تارك للصلاه عمره ما هيفتخر بواحده متبرجه سامحوني ممكن يكون كلام تقيل شويه بس انتوا عارفين اني بحبكم في الله وبحب لكم الخير وبتمنى الدنيا كلها تسلم لله عز وجل قلبا وقالبا النبي عمره ما هيفتخر بواحد عقل امه وابوه النبي عمره ما هيفتخر بواحد بدل ما يحب ربنا عايش مع الجيرل فريند بتاعته النبي عمره ما هيفتخر بواحد مقضي حياته كلها بدل ما في ذكر الله وفي الطاعة وفي عمل يعود عليه بالنفع في أمر دين أو دنيا هيقضي حياته كلها قدام الشات عشان يعاكس واحدة ويحبها وتحبه النبي عمره ما هيفتخر بدولت النبي هيفتخر بالرك- بالركع السجود النبي هيفتخر بالتالين لكتاب الله النبي هيفتخر بمن يبر والديه النبي هيفتخر بمن يحسن إلى جاره النبي هيفتخر بمن يدعون إلى الله عز وجل كل دول هيفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك تتخيل المشهد ده وذكرته ليك أكتر من مرة عايزك تتخيل مع حضرتك لو إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف بعد ما ضرب والدماء الشريفة نزفت على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم تخيل بعد اللي حصل ده بدل ما النبي يرجع هو الدماء نازله على جسمه وهدومه بدل ما يرجع من الطائف لمكة لا جه بلدنا جه لينا سواء عايش في مصر في السعودية في الكويت في الإمارات جه بلدك وخلاص فجه يشوف المسلمين ويطمئن على أحوالهم فجأة وهو معدي معدي على قهاوي فلقى شباب زي الورد قاعدين اللي بيشيش واللي بيلعب دومنة واللي بيلعب طاولة واللي بيشرب سيجارة واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيتخانق واللي بيتريق واللي فاستغرب مين دولت هو مش عارف لسه شويتين عدى لقى محلات نت كافيه وشباب قاعدين على النت كالاصنام ما بيقومش بالست سبع ساعات لا صلاة ولا ذكر ولا قرآن ولا أي حاجة بل منهم من يجلس للمعاصي فجأة معدي لقى شباب وبنات مختلطين مع بعض في النوادي واللي بيعوم واللي بيلعب واللي بيهزر واللي فجأة عدى على الحرم الجامعي لقى شباب وبنات بنات متبرجات وشباب مخنثين وقاعدين الا ما رحم الله وقاعدين يهزروا مع بعض ويتريقوا في الشارع ويهزروا ويجروا مع بعض فسأل هم مين دولت وإذا بقائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول لك تخيل دول أمتك يا رسول الله دول شبابك اللي بيحبوك دول بناتك اللي عمرهم ما بينسوك هم دول امتي بقى اللي انا شفته ده كله والتعب ده كله ومشوار الطويل ده كله اللي كله مليان دموع ودماء وجراح كل دوت يروح كده سدى تبقى دي امتي معقول هم دولت اللي انا تعبت عشان يطلعوا مسلمين هم دولت اللي انا تعبت علشان بقول لهم تركتكم على المحجة البيض- البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك معقول يهلكوا معقول هم دول اللي أنا قلت لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي هم دول اللي مسكوا بكتابي بكتاب ربي وسنتي بقى منظرهم كده هي دي الأمة اللي أنا تعبت عشانها هي دي الأمة اللي أنا بذلت عمري وروحي ووقتي وحياتي ودمائي وأعصابي وضحيت بكل شيء عشان هم يبقوا مسلمين وثمرة من ثمرات دعوتي والمنظر ده هم دول يا رسول الله كأن بنبي بيقول أنا آخر مشهد فاكره قبل ما أموت مباشرة بدقايق كنت في غرفة عائشة وزحت الستار فبصيت لقيت أبو بكر واقف بيصلي وبيبكي وراه طلحة والزبير والمقداد وعثمان وعلي كل الصحابة واقفين وراه بيصلوا وبيبكوا ده آخر مشهد شفته مشهد الصلاة والخشوع والبكاء والركوع قفلت الستارة وفتحتها تاني لقيت آه، انترنت و- ودش وقهاوي ونوادي و- معقولة معقولة ما بين قفل الستارة وفتحها كل ده يحصل ليه فتن يا رسول الله أي فتن ده أنا قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن مش هيحصل فلن تضلوا بعدي أبدا معقولة واحد متمسك بكتاب ربنا هيضل لا مش ممكن ده النبي بيقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا مش هيحصل مش هتهلكوا ولا تضلوا ولا تضيعوا بس امسكوا بالكتاب ده امسكوا بالسنة ديت عمركم ما هتضيعوا ايه يا شباب اي فتنة كده نستشرف لها ونضيع بسببها جرد ما واحدة تشاور لك خلاص ضعت مجرد ما واحد يبص لك بصة خلاص بقيت هيمانة بالشاب ده مجرد ما مكالمة تجيلك خلاص نسيت دينك مجرد ما شهوة تعرض لك خلاص كل ده بتضيع آه هو ده اللي النبي قال عنه بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ما شاء الله قيام ليل و- و- وعبادة و- وذكر وقرآن, وقرآن و- وبكاء و- واستغفار ويصبح كافرا مع أول فتنة ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ما بين إيمانه وكفره أو ما بين كفره وإيمانه ساعات يضيع ويضيع كل حاجة في ساعات ليه ده كله يا رسول الله دنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يا رسول الله ده الدنيا كلها على بعضها قليل ده انت اللي قلت يا رسول الله لو كانت ما حصلش والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء ثم تقول لي يا رسول الله ان الراجل ده باع دينه بعرض من الدنيا يعني بعرض من عرض بجزء من جناح بعوضة كل أسف ده في بيشهد شهادة زور ب 20 جنيه يحرم اليتامى من حقهم ب 20 جنيه والله لو قالوا له بطبق كشري اللي يروح يبيع شهادته كل اسف في ناس دينها رخيص قوي قوي قوي في ناس النبي عندهم رخيص صلى الله عليه وسلم بكل اسف بكل اسف بقول الكلام ده من قلب مكلوم ومجروح في واحد ممكن يحلف بالله ألف مرة كده مع ان النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش يقول يا رب ما أعظمك فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا ما عرفش ان انا عظيم ما عرفش عظمتي ما عرفش قدري عشان كده هو نفسه قال عن نفسه سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون معقول ان النبي لو جه وشافنا عن الحاله دي يتشرف معرفتنا يا شباب معقوله نخذل النبي للدرجه دي ده انتوا خرجتوا بالاعلام لما الدنمارك ثبت النبي خرجتوا تهتفوا تكسروا وتولعوا في العربيات وتحرقوا الكلام ده كله غلط طبعا اعترض لكن ما تحرقش ولا تولع لكن اقصد يعني خرجت وانفعلته والبنت اللي لابسه ستريتش وجينز وجيبه كله خرج وروحي في داك يا رسول الله روحي في داك يا رسول الله ولو النبي شافك قال لك انت بجد بتحبيني روحك في داية فعلا طبعا يا رسول الله ده انت الف به اسلام طلبته منك مش عايزه تعمليه انت هت- هتديني بروحك ده انا قلت لك بس مش عايزك تديني بروحك قلت لك بس غطي جسمك عشان اخوك المسلم يعرف يعبد ربنا ما يشوفش الفتن دي روحي في فداك فين روحي في فداك كلام كلام لو روحك فدى النبي بجد ما تقول دلوقتي وانا قاعد قدامك اهو قول لي والله لا اصلي من دلوقتي مش من بكره من دلوقتي والله لا اصلي لو روحك فدى النبي بجد قول قسما بالله والله لا بطل سجاير دلوقتي لو روحك فدى النبي قول والله امي اللي مخاصمها بقالي خمس سنين اللي اروح اصالحها النهارده وابص على ايديها ورجليها لو روحك فدى النبي اوصل الرحم اللي قطعتها بقالك 14 سنه لو روحك فدى النبي اكرم جيرانك بلاش تاذيهم لو روحك فدى النبي اكرم اليتامى والغلابه والفقراء والمساكين لو روحك فدى النبي البس حجابك واسمع كلام النبي لانه هيقابلك هيقابلك هيقابلك على الحوض بس يا اما هيشربك بايده يقول لك خد يا فاطمه خد يا اسماء خد يا فلانه يا اما هيقول لك سحقا لكنا وبعدا سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير انا ما ارضاش لا ليك ولا ليكي ولا لنفسي لان احنا نطرد من على حوض النبي انا نفسي كلنا نشرب من حوض النبي شربه لا نظمأ بعدها ابدا وبعدين نخش على النبي كلنا حدش فيكم بيتمنى المشهد ده شفت قد ايه دموع النبي ما انقطعتش النبي كان ممكن يرتاح من اول لحظه راحوا له في الاول على فكره عرضوا عليه ان تريد المال اعطيناك من اموالنا ما تشاء وان تريد الملك ملكناك علينا وان كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء هنجوز- 200 واحده من جميلات قريش اتجوزهم فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبلغه الله أو أهلك دونه يا الله دي غلاوة الدين في قلب النبي تعرف يبقى الدين غالي عندك للدرجة دي ان مش لو حطوا بقى واحدة زي القمر لا لو حطوا القمر نفسه في ايديك ما تفرطش في دينك مش لو حطوا عربية شبح في ايديك يفتنوك عن دينك ويدفعوا لك عشان تطرب دينك لا لو حطوا الشمس اللي هي قد الارض مليون و300 مليون م- من 300 الف مره ما تتركش دينك ابدا دعوه النبي رحمه للعالمين الكون ده كله مسلم وغير مسلم عشان كده بنقول للمسلم اتقي ربك وارجع لسنه حبيبك النبي تعب عشانك كتير اتكسف من النبي بقى اتكسف منه والله الواحد انا اقسم بالله انا قاعد احضر الدرس ده امبارح والله انا بقيت قاعد يعني انا اسف في اللفظ ده النبي صعبان عليا قوي بقول له يا حبيبي يا رسول الله كل ده اتعمل فيك واستحملت كل ده عشاننا عشان احنا نبقى مسلمين كنت ممكن تريح نفسك من اول لحظه تقول خلاص الموضوع طالما جاب متاعب للدرجه دي خلاص بقى وربنا يعذرني لكن لا مش النبي تعب عشاننا كتير قوي انا بذكر لك كلمتين في درس إن- انما لو هنتكلم عن الالام اللي شافها النبي عليه السلام هنحتاج ندرس كتاب سيره الرسول من اوله لاخره اقرا سيره الرسول عليه السلام من اوله لاخره وشوف قد ايه النبي اتحمل اتحمل كتير جدا جدا يا جماعه انا بقول لك انه اتحبس في شعب ابي طالب ثلاث سنين والثلاث سنين دي في لحظه ثلاث سنين اتحبس، خلاص حسيت بيه في الثلاث سنين دولت حسيت بكل لحظه عشاء حسيت كان بياكل ازاي كل يوم كان بينام ازاي في عز البرد كان بيتغطى ازاي في عز الحر كان بيعمل ايه كانش في بيت كان عايش كده صلى الله عليه وسلم بياكل ايه ورق شجر تتحمل انت تاكل ورق الشجر ده انت لو ما كانش كل طاقه غير التانية واجمل من التانية ما بتاكلش وممكن تطلق زوجتك النبي عليه السلام سيد ولد ادم اللي سخرت له جبال مكه ان تصل له ذهبا فابى وقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم يتعب كل التعب دوت وانت مش عايز تتعب شيء بسيط جدا جدا النبي ما طلبش منك حاجه ما قالكش سي- شيل سيف وتعالى قاتل معايا ما قالكش ضحي بمالك كله كل اللي قاله كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون النعمه وصلت لك لحد عندك بقيت مسلم بالله عليك حافظ على النعمة دي بقى مش معاك نعمة حاسس انها نعمة ولا مش حاسس حس بس انها نعمة لو حسيت بالله عليك يا مسلم موت مسلم خليك على اسلامك على توحيدك بالله عليك يا محجبة خليك محجبة مش لازم بقى تقلع الحجاب عشان عريس جاي لك ومش عايزك الا كده بالله عليك عريس ايه ودنيا ايه و... و... ما ما تشغلش نفسك بالكلام ده كله اشغلي نفسك بالله سبحانه وتعالى اخر نوع عشان ما اطولش عليكم من انواع بكاء النبي عليه السلام بكاء النبي من خشيه الله الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اخشى الناس لله واتقى الناس لله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه وقال كما في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقال لابن مسعود كما في الصحيحين يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل معقول أن الله أقرأ عليك وهو عليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فبدأ ابن مسعود يقرأ في سورة النساء إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فقال النبي حسبك كفاية فنظرت إليه يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم ويقول عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يحض الأمة على البكاء من خشية الله فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله ويقول كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آخر واحد وهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع بعد ما تحلب كده ال- ال- الدابة سواء كانت بقرة أو جاموس أو أو شاه بعد ما تحلبها ممكن اللبن ترجعه للضرع ده مستحيل اهو لو لو واحد بكى من خشية الله ونزلت دمعة اتمنى تكون نزلت من عيونكم لو نزلت دمعة من خشية الله الدمعة ديت صاحبها هيخش الجنة ولا يمكن يورد على النار الا في حالة واحدة لو عاد اللبن الى الضرع يعني مستحيل ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الصغير باسناد الحسن طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته ووسعه بيته وبكى على خطيئته الله أكبر طوبى له قالوا وما طوبى يا رسول الله كما في رواية أحمد قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فدي كانت بعض المواقف اللي أنا ذكرتها من المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي عند فراق الأحباب وبكى النبي عند هجر الأوطان وبكى النبي من خشية الله لكن أشد بكاء يمكن أنت ما خدتش بالك منه وما رضيتش أذكر لك إن هو النوع الرابع بل النوع الأول في بكاء إحنا ما علقناش عليه وده أشد بكاء نزف بسببه قلب النبي ألما وحزنا واعتصر ألما وحزنا على حال أمته بكاء النبي على كل من ابتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم وترك سنته النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ان في غلام يهودي والحديث رواه البخاري الغلام اليهودي ده في بداية سكرات الموت هو لسه حاسس بس هيبتدي يموت لا يتحمل يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله الغلام أبوه واقف جنبه فمش قادر يقولها فإذا بأبيه يقول له أطع أبا القاسم فيقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وإذا بدموع الفرح تجري على النبي ويبتسم آه في دموع فرح دموع الفرح تنزل على وجنتي النبي ويبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم يا معقولة آه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتقطع نفسك هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن المشركين مش عايزين يؤمنوا آه، ده اللي حاصل النبي كان بيبات ليل ونهار يتخيل ايه الطريقة اللي ممكن يتفتح بها قلب أبي جهل وقلب أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وال- والشلة العتاولة دولت ازاي تتفتح قلوبهم كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسلام سيدنا عمر بدعوة من النبي كما عند الترمذي بسند صحيح قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم شفت قد إيه خوف النبي مش على المسلم بس وعلى الكافر واحنا النهارده بنقولها والله للدنيا كلها لكل دولة شايفانا ولكل ناس شايفيننا دلوقتي نقول لهم كلنا خايفين عليكم خايفين على أي حد مش مسلم إنه يموت على غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اوعى تفتكر ان انا قاعد في المكان دوت اعيرك عشان انت مش مسلم اوعى تفتكر ان انا قاعد بتفاخر عليك عشان انا مسلم وانت مش مسلم اوعى تفتكر ان انا بقول لك الكلام دوت عشان اقول لك ان انت مش هتخش الجنه وهتخش النار ده انا بقول لك الكلمه دي عشان انا خايف عليك من النار وقلبي بيتقطع عشانك ونفسي وانت قاعد دلوقتي قدامي نفسي واتمنى يمكن مش هشوفك لكن اكيد هحس بيك وكفايه ان ربنا مطلع عليك وشايفك نفسي انك تقولها دلوقتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هتلاقي قلبك دلوقتي بيتنطط من الحلاوه من الفرحه بالسعاده هتحس بلذه ونشوه قال عنها النبي عليه الصلاه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه واله وسلم رسولا قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما قد ايه قلوبنا بتتقطع عشانكم قد ايه زعلانين عشانكم قد ايه بتمنى مع ان ان شاء الله الوعد جاي والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل انا عايزك تخش عايزك تخش الاسلام وانت عزيز انا مش عايزك تيجي وانت مذلول نفسي انك تيجي وانت سعيد وفرحان و- والنشوة مالية قلبك والفرحة مالية كيانك نفسي تقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله هتبقى أسعد لحظة عليك هتبقى أسعد لحظة بقولها لك أنا دلوقتي زي ما النبي قالها لكعب بن مالك يوم ما ربنا تاب عليه فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بقول لكل واحد نفسه يذوق طعم وحلاوة الإيمان لو أسلمت دلوقتي ونطقت الشهادتين دلوقتي هقولها لك وأنا قاعد أبشر والله بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك ولو واحد عاصر ربنا وكلنا عصاه لكن ربنا يتوب علينا جميعا وكلنا مقصرين لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلي همتنا شوية لو تاب إلى الله دلوقتي ولو واحدة متبرجة وتابت إلى الله دلوقتي هقول لك أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك وهقول لكل عاصي مش عايز اقول لكل عاصي كل واحد بعيد عن الطاعه وعن التوبه لو تبت دلوقتي هقول لك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك اوعى تفتكر ان انا جاي اتكلم معاك النهارده من باب انها يعني اقول لك ان انا مطيع وانت اللي عاصي ان انا المسلم وانت مش مسلم ان انا اللي كويس وانت مش كويس لا ده انا تحت اقدامكم كلكم بس المهم ان ربنا يجعلني سبب في هدايه واحد او في هدايه واحده ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قلتها قبل كده وبكررها النهاردة بقول والله لو واحد ما بيصليش ووقف صلاته على إني آجي أبوس رجليه أقسم برب الكعبة مستعد أجي أبوس رجليه بس يعبد ربنا والله لو واحدة مش لابسة حجاب وواقف لبسها للحجاب إن آجي أبوس نعلها إن ما أقدرش أبوس رجليها لما يجوزش إن أبوس النعل اللي بتلبسه أبوس نعلها بس ترجع وتلبس حجاب وان لو واحد مش مسلم ونفسه يبقى مسلم وواقف اسلامه على ان ابوس جزمته باللفظ كده مستعد ابوسها بس يسلم ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم احنا لو خرجنا من الدنيا دي يا جماعه وربنا ما جعلناش سبب لهدايه حد احنا الخسرانين احنا الخسران انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج لي انا محتاج ان ربنا يجعل في ميزان حسناتي يوم القيامه وانا جاي والاقي نفسي مفلس مفيش حسنات كتيره مفيش اعمال كتيره محتاج اخد واحد او اتنين تحت باطي اقول له يا ربي طلعت من الدنيا كلها بالاتنين دولت انت يا رب اللي ساعدتني واعنتني انك تجعلهم في ميزان حسناتي ده اللي نفسنا فيه عشان كده بنقول دايما نرفع شعار البسمه والرحمه سامحوني النهارده الحديث كان ذو شجون حديث المره اللي فاتت برضه ذو شجون لكن معلش زي ما كنا بنضحك وبننبسط ونفرفش اكيد برضه محتاجين فتره كده ان احنا نتك شويه على نفسنا عشان نرجع نتمسك مره تانية بالكتاب وبالسنه ونعرف قدر هذا الدين ونعرف ان العمر هيجري هيجري وهيعدي هيعدي فعايزين نلحق نفسنا قبل ما العمر يعدي مش عايز اقول غير كلمه واحده يعني ان خلاص ما فاضلش غير اخر واهم عنصر في هذا الدرس يعني اللي بعتبره اخطر جزء في الحلقه كلها جزء الدعاء الدعاء ان الدعاء هو العباده ما فضلناش غير حوالي 19 دقيقه او 15 دقيقه فيعني ندعو ونأمن من قلوبنا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا يا حبيبنا يا مولانا يا حبيبنا يا مولانا يا ربنا يا إلهنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب اغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا تولى أمرنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا أحسن خاتمتنا وعاقبتنا اللهم يسر على الصراط مرورنا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين نستغيث بك لإخواننا في فلسطين نستغيث بك لإخواننا في العراق يا رب يا رب اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وتولى أمرهم وانصرهم على أعدائهم داو مرضاهم داو مرضاهم أطعم جائعهم أطعم جائعهم اكس عاريهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الكافرين لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم هتم أطفالهم كما يهتم أطفالنا رم اللسان نساءهم كما ربوا نساءنا رب نساءهم كما ربوا نساءنا اجبر سفر إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين اللهم يكسب لهم الخير كله يا رب العالمين طهر الأرض من دنس اليهود طهر الأرض من دنس اليهود فك أسر المسجد الأقصى الأثير فك أسر المسجد الأقصى الأثير فك أسر المسجد الأقصى الأثير نعوذ بك من الفوق الموت وكربته نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته نعوذ بك من عذاب في النار نعوذ بك من غمسة في النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن عذاب في النار ومن خلود في النار نجنا يا ربنا من النار قنا عذابك يوم تبعث عبادك لا صبر لنا على عذابك نسألك باسمك الأعظم أن تعتقر رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار طب على عصاة الموحدين الليلة الليلة يا ربنا اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا ربنا اغفر يا غفور اغفر يا غفور ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب يا ربنا يا ربنا لا صبر لنا على عذابك لا صبر لنا على عذابك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فأنت الذي يغفر ويرحم انصرنا على أعدائنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العدة حتى ترضى لك العدة حتى ترضى يا رب ارضى يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا ما لناش غيرك يا رب ما لناش غيرك يا رب يا رب فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين وسد الدين عن المديونين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وأكفل السعادة بيوت المسلمين أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله لم يعد لنا سواك يا الله وقفنا الليلة على ذلك يا رب هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات وهؤلاء الآباء والأمهات والأبناء الكل وقفوا الليلة على بابك فلا تردنا من على بابك فوالله والله والله لئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك لن نبرح بابك أنت حبيبنا أنت ربنا أنت حبيبنا أذنبت فصبرت علينا عصينا فحلمت علينا تبنا فغفرت لنا وتبت علينا ما أحلمك وما أرحمك ما أحلمك وما أرحمك رب غفور رب ودود رب تواب رب ودود شكور تواب رحيم يا ربنا يا ربنا نشهدك أننا نحبك ونحب كل من أحبك ونحب كل عمل يقربنا إلى حبك فارزقنا الليلة توبة نصوحا وارض عنا يا ربنا واكتبنا وكل المشاهدين من أهل الفردوس الأعلى اكتبنا الليلة الليلة من أهل الفردوس الأعلى واعطت رقابنا الليلة الليلة من النار واجمعنا يا ربنا مع سيد الأبرار على حوض النبي المختار لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته